ولت في الورى تهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله وصلنا للحلقة الثالثة أو المرحلة الثالثة من الكلام عن اسم الله الفتاح أسأل الله أن يفتح علينا في ديننا ودنيانا لأن احنا محتاجين فتح الله في كل لحظة بالذات في هذه الأيام اوعى اوعى ربنا يفتح لك الابواب بايديه وانت تقفلها على نفسك بايديك لان ربنا هو الفتاح فربنا بيفتح لك الابواب اوعى تبقى انت بقى غلاق اوعى انت بمعاصيك تقفل الابواب اللي ربنا فتحها اوعى بكسلك وعجزك تقفل الابواب اللي ربنا فتحها اوعى بغفلتك او تجاهلك تقفل الابواب اللي ربنا فتحها اوعى بنفسيتك تقفل الابواب اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها بنتكلم عن اسم الله الفتاح في سلسله انا فتحنا لك إح... انا فتحنا لك يعني ايه اسم الله الفتاح يا جماعه يعني احنا بقالنا حلقتين ودي الثالثه ولحد دلوقتي لسه ما قلناش معاني اسم الله الفتاح واحد الذي يفتح الابواب المغلقه خد بالك مفيش فتح غير بعد اغلاق الفتح يبقى معناه ان في قفله في حاجه مقفوله في خير مقفول في ابواب خير انت ما تعرفهاش وربنا بيفتحها من عنده الذي يفتح الابواب المغلقه اتنين الذي يفتح ابواب الخزائن لان كلمه الفتح في اللغه بتيجي مع ابواب الخزائن فتح الخزنه ربنا عنده كنوز ربنا عنده مجوهرات سعادة وإكرام في الحياة ربنا ممكن يفتح عليك فوق ما تتخيل من كنوز الدين والدنيا سبحانه وتعالى ممكن يفتح عليك في الدين كنوز فهم القرآن والسنة سبحانه وتعالى زي ما ابن تيمية رحمه الله كان يقول إني لا يغلق علي في أي مسألة فقهية في تفسير آية في فهم حديث فأستغفر الله ألف مرة وانا في السوق او في المسجد او في اي مكان لا يمنعني ذلك من ان استغفر الله الف مرة فيفتح الله سبحانه وتعالى علي ربنا سبحانه وتعالى الفتاح بيفتح بالكنوز بقى يبقى الذي يفتح ابواب الخزائن وربنا قادر ثلاثة الذي يكشف الحجب لان الفتح مش بس يا جماعة فتح باب مقفول او فتح باب خزنة كشف الحجاب ده فتح يعني ايه الذي يكشف الحجب قلبك بسبب الذنوب بقى في حجب بينه وبين الله حجب بينه وبين ال... الاستلذاذ بالقرآن حجب بينه وبين الإحساس بمعاني الذكر حجب بينه وبين التأثر بالوعظ فلما ربنا يشيل جدار الغفلة اللي حوالين القلب بفتحه وكرمه نور الإيمان ونور القرآن والسنة ونور الذكر يدخل يباشر القلب قلبك يستحمى في نور الإيمان لأول مرة ويدوق حلاوة الإيمان الذي يكشف الحجب عن القلب أربعة الذي يغلق ابواب الشر قال لا هو الفتاح مش اللي بيفتح ما هو المفتاح اللي بيفتح هو المفتاح اللي بيقفل سلسلة مفاتيح الكون كلها في ايد ربنا له مقاليد السماوات والارض اي له مفاتيح السماوات والارض مفاتيح كل ابواب السماوات والارض كلها في ايد ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي يغلق ابواب الشر عنك ان تولاك وتجلى عليك باسم الفتاح رقم خمسة الذي يفتح على القلوب يعني يفتح على القلوب معنى واحد يا جماعة مثلا واحد كده يقوم مفكر ايه ده ده بقى حوالي 100 يوم على رمضان فين القرآن فين المصحف فين التفسير فين الصيام فين الذكر جلسات الضحى حياته تتقلب بسبب معنى ربنا ممكن يفتح على قلبك بمعنى يحمسك وينشطك يخليك بطلة في الدين ربنا ممكن يفتح على قلبك بمعنى ليلة امتحان يخليك ما تنامش دقيقة وما تبطلش مذاكرة لحظة ربنا ممكن يفتح على قلبك بمعنى وربنا يمكن يفتح على قلب زوجك بمعنى تجاهك يخليه يعني يعني بيحبك اغلى حاجة في الدنيا ربنا قادر يا جماعة الفتح على القلوب بالمعاني الايمانية خمسة ستة الذي يفتح على العقول يعني يفتح على العقول جميع الاختراعات جميع الاكتشافات جميع اكتشافات السنن والقوانين كلها من اثار اسم الله الفتاح لو العلماء لقوا علاج للسرطان علاج للفشل الكلوي مصل لكورونا كل ده من اثار اسم الله الفتاح في فكره بتساوي مليارات يا جماعه الفيسبوك فكره وبتساوي مليارات اي application شاب ربنا فتح عليه ب application وبقى فكره يكسب منها ملايين فكره واحده معلومه واحده ممكن تساوي مليارات فربنا سبحانه وتعالى بيفتح على العقول سبحانه وتعالى الأدوية الاكتشافات الاختراعات كل دي كل دي من أثار اسم الله الفتاح ده رقم ستة رقم سبعة الذي يفتح على أوليائه بالمعاني والولاية والقرب الذي يفتح الفتوحات الربانية بقى على الأولياء فتح الله على الأولياء ففتحنا أبواب السماء يا ترى كل باب من أبواب السماء وراه خير قد إيه ومدد قد إيه ونور وبركة وجند لله من الملائكة قد إيه لما ربنا يفتح أبواب السماء تتخيل كده ربنا هيديك إيه سبحانه وتعالى جميع مغاليق السماوات والأرض في إيده سبحانه وتعالى فدي معاني يعني سبع معاني لاسم الله الفتاح وفي معاني تانية البعض قال يعني الحاكم والقاضي يعني افتح بيننا وبين قومنا اي احكم بيننا وبين قومنا ولكن هي ممكن تبقى يا جماعه حته لما اهل الباطل يقفوا وش لوش مع اهل الحق فخلاص هم السد هم بقوا بيمثلوا الباب اللي بينك وبين فرج الله فلازم الباب يتفتح لازم الباب يتشال يعني اهل الباطل يتشالوا هيفتح هيفتح الفتح جاي جاي اوعى تقول الفتح اتاخر ليه اوعي اوعى تقول انا انا صليت وعبدت وتدبرت في القرآن وسمعت دروس أنا قلبي ما بخشعش ليه أنا ما وصلتش للخشوع في الصلاة ليه أنا دموعي ما بتسلش وأنا بقرأ القرآن ليه اللي انت فيه ده في حد ذاته فتح المجاهدة اللي ربنا فتح عليك بيها دي في حد ذاتها فتح وربنا يحب منك الافتقار ده فكمل كمل انت في فتح ما تقوليش انا انا دعيت كتير وصليت قبل الفجر بين الاذان والاقامه و... والمشكله اللي عندي لسه ما اتحلتش وبدعي وبطلع صدقات وبصوم وادع عند الفطار هي المشكله اللي انا فيها والكرب اللي انا فيه والغم اللي نزل بيا هو ما بيتحلش ليه اللي انت فيه ده هو نفسه فتح اغلى من ان المشكله تتحل ده ربنا لولا يعلم ان اللي انت فيه ده فتح اعظم من حل المشكله كان سبحانه وتعالى تحنن عليكي وحلها انما اللي انت فيه ده فتح اللي انت فيه ده ربنا يحبه منك والفرج هيجي اعظم مما تتخيلي انت عارف الفرج بيتاخر ليه انت عارفه الفتح بيتاخر ليه ربنا بيختبر اصرارك بيختبر اصرارك لما الواحد مره اغمى عليه كده فبيتصلوا بالدكتور طب لو الدكتور ما ردش هيتصلوا بيه تاني وعاشر ومية ما هو ما ينفعش ما يتصلوش بيه هيتصلوا بيه ألف مرة لحد ما يرد انت كذلك ربنا بيختبر إصرارك هو انت صادق هو انت لو الباب ما فتحش بعد خبطتين تلاتة هتمشي وهو ممكن على وشك الفتح ولا انت مالكش غير باب ربنا وهتفضل واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيختبر إصرارك ربنا بيختبر صدقك النبي عليه الصلاة والسلام في منى وهو بيطوف على الخيام يعني بعد عامل حزن وبيدور خلاص ايام منا خلصت والحج خلص وكل العرب مشوا ورجعوا تاني ومفيش حد رضي يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام اخر يوم وخلاص والناس فكت الخيام بتاعتها من منى والحج خلص ستة شباب من الم... من يثرب وهم بيفكوا الخيام بتاعتهم النبي عليه الصلاه والسلام ورايحين يحلقوا النبي عليه السلام يروح يكلمهم ويبدا يتكلم معاهم عن ربنا يقولوا له ده احنا بلدنا كلها حرب اهليه ده احنا بلدنا اليهود مسيطرين على اقتصادها ده احنا بلدنا خربانه بسبب الدم اللي بقى بين الناس هو الاسلام ده ممكن يحل لنا مشاكلنا والنبي عليه الصلاه والسلام يكلمهم عن ربنا ويكلمهم عن عهود الاسلام يسلم السته والسته دول يبقوا نواه المدينه المنوره اللي بقت عاصمه الانطلاق لفتح نصف العالم في 25 سنة يا جماعة ربنا الفتاح النبي عليه الصلاة والسلام ما يقسش ما يقسش ابدا ما تقولش الفتح اتأخر ليه هيفتح هيفتح هو اسمه الفتاح عشان يقول لك ان الفتح جاي جاي فما تقولش امتى الفتح بيجي في لحظة اللي الواحد اتعلمه في حياته الفتح بيجي في لحظة يا جماعة والله زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مطارد وجعان وفجأة ربنا يبعت له الفتاتين وابو الفتاتين والوظيفة والجواز ربنا قادر في لحظة بالنهار كان حالته اسوأ حال بالليل كان اسعد حال ربنا قادر يغير حالك بين يوم وليلة كانت والدتي زمان تعلمنا الله يرحمها الله يرحم امهاتنا وابائنا جميعا يا رب كانت تعلمني يا ابني تبات نار تصبح رماد ليه يا رب يعدلها لما قرأت في سورة الحج قول الله فتصبح الارض مخضرة قلت لا تبات نار تصبح عمار ليه يا رب يعدلها سبحانه وتعالى الفتاح الفتح بيجي في لحظة يعني ما انساش لما دخلت العناية المركزة اخر مرة عناية القلب يعني سبحان الله العظيم يوم ونص يوم ونص كاملين يعني بيسموها في عناية القلب متعلق على الكوردرون اللي هو دواء اعادة انتظام ضربات القلب والقلب ما بيستجيبش مفيش استجابة و- و- وفعلا بدأت أقلق وخلاص بدأت أحس إن أنا مستهلك مش قادر أنطق تخيل بقى زوجتك واقفة بره يومين مر أو يوم ونص ما روحتش ما ارتاحتش ما نامتش وقاعدة بص مش قادر أتكلم أصلا بس مش عارف أعمل إيه والواحد قلبه بيستغيث بالله سبحانه وتعالى فجأة اللي جنبي بدأ الأكسجين بتاعها ينزل فجأة اتعلقت على تنفس صناعي نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله العافية اللي جنبها شاب فجأة مات والدنيا مقلوبة وانا اصحابي جم زاروني اصحابي اطباء قلت لهم خرجوني من هنا انا عايز اخرج من هنا راحوا للدكاترة اللي في القسم قالوا لهم غلط وخطر ما ينفعش قالوا لي كده حسيت ان انا مش عارف اعمل ايه يوم ونص عدى وما عدتش قادر اتكلم وخلاص مش فعلا مش قادر ان انا انطق في الاخر جالي اتنين من اصدقائي قلت لهم قوموني خلونا اتوضى وضوني ووقفت كده اصلي على كرسي متحرك في وش الحيطه قلت يا رب طب يعني اتوسل اليك بايه عشان تفرج عني اللي انا فيه افتكرت بعض مواقف كده مع والدي الله يرحمه ووالدتي الله يرحمها دعيت ربنا رب لو كنت قبلت مني موقف عملته مع والدي الله يرحمه او والدتي افرج عني يا رب مش عايز ادخل الاوضه دي تاني مش عايز ادخل اوضه العنايه المركزه دي تاني يا رب يا رب قعدت اقسم على الله سبحانه وتعالى اخ من اخواني قام مشغل سوره مريم وقعد يرقيني والله يا اخواني ببص لقيت النبض رجع طبيعي لقيت نفسي فقت تاني لقيت نفسي عارف اخد نفسي تاني و- وسبحان الله ودعوتي لربنا في الصلاه ما ادخلش الاوضه تاني ما دخلتهاش تاني نسال الله العافيه نسال الله العافيه عايز اقول ايه الفرج بيجي في لحظه ما تقولش الفتح هيجي امتى ما تقوليش الفرج هيجي امتى الفرج بيجي في لحظه من عند الله سبحانه وتعالى مره كنت في بلد غربه وكان عندي مصلحه مهمه قوي قوي دخلت اصلي المغرب في الجامع ومش مهمه مهمه يعني مستقبل يعني بالنسبه لاهل الدنيا دي اسمها مستقبل في في مهنتي وسبحان الله كلنا ضعفاء وبنوصل للحظه الواحد بتضيق به الدنيا حتى لو امر دنيوي كنت متاخر ركعه عن صلاه الجماعه في البلد دي بلد بعيده جدا عن بلدي يعني قعدت اصلي الركعه الاخرانيه ديت قعدت ابكي لله مش قادر من كتر احساسي بالضغط قعدت اعيط قعدت ابكي وادعي ابكي وادعي لحد المسجد فضي خالص والناس مشت كلها ففي الاخر وانا خارج من المسجد كده ويعني متاثر جدا ب... الواحد حاسس ان هو فقير قوي الى الله لقيت واحد واقف على باب المسجد لابس كمامه كده و... فبيبص لي كده انا في بلد بعيده جدا عن بلدي يعني قال لي هو انت فلان فبصيت له كده اه اهلا وسهلا بسلم عليه لازم نجبر خاطر الناس ونبقى ذوق مع الناس وباذن الله سبحانه وتعالى بنستعين بالله على هذا يعني فلقيته بيقول لي طب في ايه طب مشكله ايه مش عايز اقول له مش يعني يعني خلاص الواحد انزل حاجته بالله فضل يصمم طب اعمل طب أعمل. فوجئت ان هو ربنا جعله سبب خطير ان الازمه دي في خلال ساعه كان ربنا حلها وكان ربنا فرجها مين اللي جاب الراجل ده في المسجد ده في المسجد ده هو بالذات يصلي فيه الصلاه ده هي بالذات رغم ان عنده الف حاجه ومساجد تانية و... ومين اللي جابني في المسجد ده بالذات ومين اللي جاب سبحان الله يا جماعه الفرج بيجي في لحظه ما تقوليش الفتح هيجي امتى ما تقولش الفتح هيجي هيجي امتى وما تقولش هيجي ازاي ربنا ما تقولش هيجي فين ربنا بيفتح في اي مكان احد اخواني كان سافر يدعو الى الله مع جماعه التبليغ والدعوه في المانيا فبيقول لي فجالي واحد قال لي زوجتي واحد مسلم زوجتي مسلمه وقلبه عليا ومعذباني ومتمرده عليا تعالى كلمها وقول لها قال الله وقال رسول الله لعلها تتعظ بيقول رحت معاه البيت فوجئنا انها مع يعني والعياذ بالله عشيق لها بتزني في البيت بيقول فانا انا جاي ادعو الى الله انا ما يعني واحد ب... اللي بيتزني معاه ده كان واحد الماني غير مسلم فبيقول انا جاي ادعو الى الله وقفت في حجره الزنا ادعوهم هما الاثنين الى الله بيقول مين اللي ربنا فتح قلبه مين اللي الفتاح تجلى على قلبه وفتح قلبه ال... الالماني الغير مسلم ده هو. واسلم وقال الشهادتين وخرج معاه على المركز الاسلامي عشان يتعلم الاسلام فبيقول وانا خارج لقيت الراجل بيجري ورايا انا مراتي زي ما هي انت سايب مراتي اللي انا جايبك تكلمها سبحان الله بقى هو يعني يعني يعني مروءته جابته على قد كده يعني فبيقول لي صديقي ده هو دكتور في كليه هندسه قال لي قلت له ما دام الشيطان اللي في حياتها مشي مراتك هتتعدل معاك تاني ما تقلقش ولكن سبحان الله شوفوا الفتح فين شوفوا ربنا فتح على الراجل الغير مسلم ده بالاسلام فين ده راح يزني يا جماعه ده راح يزني وراح يخون واحد في زوج مع زوجته والفتاح بيرتب له ان هنا فتح هو هو اوعى تيأس اوعى تيأس من فتح ربنا مهما كانت ذنوبك اوعى تيأس ان رب... هو ربنا يفتح عليا ليه انا ما استاهلش سبحان الله ابو برده ابن ابو موسى الاشعري وسيدنا ابو موسى الاشعري بيموت فابو برده قال آه، آه، يعني ابو برده ابنه الكبير يعني فكان سيدنا موسى كل ما يم- ما ي- ما- ما يغمى عليه ما ي- يعني يغمى عليه ويفوق يقول اذكروا صاحب الرغيف القصه دي جميله قوي وصحيحه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ثابته سندها صحيح يعني اذكروا صاحب الرغيف اذكروا صاحب الرغيف ويقوم يغمى عليه يصحى اذكروا صاحب الرغيف فقال له ابو برده يا ابتي من صاحب الرغيف قال له يا بني كان عابد عابد من عباد بني اسرائيل كان له صومعة عبد الله سبعين سنة سبعين سنة كان كل اسبوع يخرج يجيب اكل ويرجع تاني ويقفل عليه صومعته واحد متفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بعد سبعين سنة خرج تخيلوا يا جماعة سبعين سنة عبادة فشبه له الشيطان امرأة وفي رواية فشب له الشيطان امرأة شب الشيطان له امرأة يعني قعد ي- يثير شهوته بتفاصيل جسمها قعد يخليه يبص على مفاتن جسمها وشبه له الشيطان امرأة الشيطان بقى ايه بدأ يحلها في عينيه بدأ يجملها في عينيه فلا يزال يكلمها وتكلمه الاستدراج بقى مفيش حد بيستبدل مرة واحدة مفيش حد بيطرد مرة واحدة الاستبدال بيجي بالتدريج فز- فلا يزال يكلمها وتكلمه حتى وقع معها في الزنا سبع ليال سبعين سنة عبادة وبعدها سبع ليالي زنا والعياذ بالله فكشف عنه غطاؤه ربنا فوقه فجأة ربنا أزال الغفل عنه فجأة فهام على وجهه الراجل كان هيتجنن أنا إيه اللي أنا عملته ده أنا إيه اللي أنا عملته ده تخيلوا بقى واحد بعد سبعين سنة عبادة فتح من الله بسبعين سنة عبادة يسيب كل ده ويلقي بكل هذا بظهره ويروح يقع في الزنا مع واحدة سبع أيام تتوقعوا ان الفتاح يفتح عليه تاني تتوقعوا ان ربنا يعمل ايه ده ده يتعرض لانتقام ربنا بالتاكيد فهام على وجهه فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده انا حاسس يعني ان الراجل ده اتجنن الراجل ده لما فاق وفاق هو عمل ايه هيموت انا دمرت حياتي انا قطعت بيني وبين ربنا فكان كل ما يخطي خطوه يسجد ويبكي ويصرخ ويعيط ويتوسل الى الله توب عليا يا رب فوجد 12 عبدا لا 12 واحد عباد زهد كده قاعدين يعبدوا ربنا ليل نهار وفي واحد راهب بيجي كل يوم يقوم راميلهم بالليل 12 رغيف كل واحد له رغيف فقعد ما بين رجلين فيهم والناس مش واخده بالها ان في واحد في الشله جديد زاد هو بقى اتعلم هو كان لوحده فالشيطان عرف يضحك عليه بعد 70 سنه عباده ويوقعه في الزنا فتعلم بقى ان حتى لو ناس ملتزمه غلبانه اقعد وسطها لانك مش هتثبت غير وسط صحبه صالحه وسط بيئه ايمان فجه الراجل الراهب يديهم الرغيفه فهو مش عارف ان بقوا 13 فوزع الرغيفه الرغيفه فهو خد رغيف جه رقم 13 اللي في الاخر اللي هو كان رقم 12 امبارح قال له اين رغيفي فالراهب افتكره بيضحك عليه عشان عايز رغيف زياده ما رضاش يديله وقام ماشي فالراجل لقى التاني هيعيط وهيبكي وجعان وهيعمل ايه فصعب عليه فتوبة ربنا مسك الرغيف بتاعه واداه للراجل رقم 12 نام من الجوع والألم النفسي مات مات فوزن راح لربنا بقى فوزنت عبادة السبعين عام بزنا السبع ليال فرجحت السبع ليال فوزن السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف الله اكبر ايه الجمال ده يا جماعه ايه الجمال ده يا رب ايه ال- ايه ايه الروعه دي الرغيف انت ما انتش عارفه العمل اللي ربنا ينجيكي بيه انت مش عارفه العمل اللي ربنا يفتح ليك بيه انا بقول القصه دي ليه بقول القصه دي عشان كل واحد يقول انا ما استاهلش ان ربنا يفتح لي انا ما استاهلش ان ربنا يفرج عليا الراجل ده بعد ما زنى السبع ليالي ربنا فتح له وقبله واداله بيئة الإيمان واداله الصحبة اللي مات على حسن خاتمة فيها ورزقه حسن الخاتمة يا جماعة وكشف عنه غطاؤه يعني أظهر له من الآيات أو أظهر له ما ذكره بأن يترك الغفلة بتاعته ربنا الفتاح ما تقولش أنا ما استاهلش ما تستبطئيش الفتح ما تقوليش طب طب طب ازاي ربنا قادر انه يفتح بطريقه وطرق عمرك ما خطرت ليك على بال ولا جت ليك على خيال يا جماعه سيدنا ايوب الفرج جه وهو في ال في ال وهو فين سيدنا ايوب الفرج جه وهو في الخلاء ما ت- انت ما انتش عارف المكان اللي يفتح ربنا عليك فيه زي ما قلت لكم الراجل داخل يزني كان فتح ربنا في هذا المكان هو راجل كافر وربنا بيعامل الانسان برفقه سبحانه وتعالى و- و- وبلطفه سبحانه وتعالى ما تقولش ازاي ربنا قادر بطريقه لا تتخيلها ولا تتخيليها ان ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى الله قادر انتوا عارفين سيدنا يوسف لما ربنا اراد انه يفتح له اكتر باب مقفول على وجه الارض سجن زمان السجن زمان كان ده اللي داخل ميت ميت ربنا فتح له باب السجن برؤية الملك شافها ربنا قادر برؤية يغير وضع دولة كاملة برؤية يشوف حاجة وربنا قادر يا اخوانا ما انساش ابدا سبحان الله الواحد اتعلم بالدي ان الواحد ما يعطلش على الاسباب وما يقولش الفتح هيجي منين كنت زمان وانا بدي درس مسجد السلاف في المنصوره وكان ظروف الماديه بتاعت الواحد كانت ضعيفه جدا يعني يعني ممكن رايح المسجد ماشي اصلا لاني معيش تمن المواصلات فداخل المسجد بجري عشان الحق صلاه المغرب بسرعه هيقيموا لان الدرس كان ما بين المغرب والعشاء هيقيموا بعد دقيقتين فبجري لقيت واحد ساكن قدام المسجد واللي ساكنين قدام المسجد دول عليه القوم بقى يعني فواحد ساكن قدام المسجد فبيقول لي ايه فبيقول لي استنى انا شفت رؤيه انا شفت رؤيه ليا وليك فانا اتضايقت قوي يعني انا عايز الحق اصلي المغرب يعني طب قولها لي بعد ما اخلص الدرس وبعد كده قلت طيب ماشي حضرتك اتكسفت منه مش هحرج حد يعني ان شاء الله ربنا يعيننا على هذا فقلت له انا واقف على باب المسجد كده وبسرعه ايه الرؤيه قال لي شفت ان انا وانت رايحين الحرم المكي كنا احنا مثلا يوميها يوم 2 ذو الحجه كده والكل بقى الم... المذياع الراديو في جميع الشوارع لبيك اللهم لبيك اذاعه القران الكريم خلاص الناس بتحج خلاص فقال لي شفت ان انا وانت داخلين الحرم والعساكر سدين الباب بتوع الحرم والناس كتير عايزه تدخل وهم مانعينهم انا وانت العساكر عدونا احنا الاتنين بس وقفلوا على باقي الناس فانا بصيت له كده الرؤيه دي معناها ان انا هحج معناها ان ربنا يفتح لي باب مكه طب احج ازاي تاشيره عايزه لها 50 60 الف جنيه معيش انا انا ممكن يوم رايح اصلا مش بمواصلات اصلا يعني يعني ممكن معيش فلوس ان انا اروح المطار مش ان انا اروح من المطار للسعوديه طب هسكن فين وازاي طب هجيب تاشيره طب هجيب تذكره الطيران طب اصرف هناك ايه المهم دخلت بقى وايه وصليت السنه لحقت اصلي السنه في دقيقتين وانا بصلي سنه المغرب القبليه قاعد اعيط قاعد ابكي ومش بدعي وربنا بحاجه انا قاعد ابكي ينفع حج ينفع ابقى من الناس اللي قاعدين يقولوا لبيك اللهم لبيك اديت الدرس وانا خارج من المسجد خارج من المسجد بعد ما صلينا العشاء لقيت واحد بيجري ورايا كنت اول مره اشوفه في حياتي فبيقول لي لو سمحت بس انا في حاجه قلت له نعم قال لي انا معايا ثلاث تاشيرات حج مجامله ثلاث تاشيرات حج مجامله ومش عارف اعمل بهم ايه حاولت اطلع مش نافعه حاولت اخويا يطلع مش نافعه الدنيا مقفول لما باب يتقفل عشان يتفتح لك انت قال لي والثلاث تاشيرات خلاص هيضيعوا يومين ثلاثه وهتروح فعاليتهم وخلاص تاخدهم قلت له نعم ثلاث تاشيرات حج خدتهم كان يوميها مين اللي جاي من القاهره يزورني في المنصوره الشيخ امين الانصاري سبحان الله العظيم فقلت له تعالى نروح ايه نروح نبات في مصر مع بعض انا طاير من الفرح بقى معاه تاشيره حج يعني خد الجواز بتاعه هو التاشيره جايه فالتاشيره معاه اصلا فسبحان الله العظيم كان معانا واحد شاب مسكين جدا يعني جه يوصلنا يوميها كده وي... و... و... ونبات عنده في القاهره الليله فانا ماشي طول الطريق الشيخ امين انا هديله تاشيره باذن الله طب الشاب هديله تاشيره يعني طب ما يعينها لحد مثلا يكون من الدعاء وبعد كده قلت يا عم هو ربنا فتحها له هتقفلها انت ليه ربنا فتحها من عند اللي انتوا عارفين زمان القاضي الحاكم اللي كان سجن واحد فام المسجون ده بعتت له التماس يفرج عن ابنها فاول ما شاف الرساله قال ذكرتني ده انا عايزه يموت وقام جايب ورقه يقتل فجه يكتب يقتل ام كاتب يطلق فاداها للحاجب قال له انت كاتب يطلق قال له لا يطلق ايه هات ورقه يقتل ام كاتب يطلق ثلاث مرات في الاخر بيقول له انت كاتب يطلق قال له ربنا يريد انه يفتح له وانا اريد ان انا اقتله اراده الله نافذه واطلقه سبحان الله العظيم يعني فتح الله سبحانه وتعالى الواحد اتعلم من الموقف ده ان ربنا قادر انه يفتح في اي وقت يعني لو حد جه لحد يوم 3 ذو الحجه وقال له هتروح تاشيره وتاشيره ضيافه و... و... ومعكش اسباب ربنا قادر يا جماعه عشان كده هيفتح هيفتح سمى نفسه الفتاح عشان يقول لك ان الفتح جاي جاي وان ربنا هيفتح هيفتح من الحاجات اللي يقشعر لها قلب الواحد سيده هاجر رضي الله عنها وارضاها كانت وهي بتطوف ما بين الصفا والمروه موتت نفسها في السعي عشان تسقي اسماعيل والنبي يموت هي سعت وفي الاخر الفتح جه بس هي سعت في مكان والفتح جه في مكان تاني زمزم هي ما سعتش عند زمزم وسعت في وقت والفتح جه في وقت تاني بعد ما خلصت سعي الفتح جه وسعت عشان سبب عايزه حد يكون معدي مثلا قافله تغيثها وال وال وال والفتح جه لسبب تاني سيدنا جبريل نزل يعني الفتح جاي جاي في الوقت اللي ربنا يأذن بيه ما تقولش امتى ما تقولش ازاي ما تقولش فين ما تقولش ما استاهلش ربنا قادر بل ممكن يكون الفتح جه وانت ما تعرفش ممكن يكون الفتح جه وانت ما تعرفش ممكن يكون ربنا فتح من عنده وانت ما تعرفش ممكن تكون واحاول اختم على ال- على على النقطه دي لانها خطيره قوي ممكن تكون في فتح وانت فاكره غلق وانت فاكره غلق اصلا وانت م- م- ما انتش مستوعب سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام سيدنا يوسف كنت وانا طالب من القصص اللي ربنا انقذني بيها وانا في كليه الطب والتكاليف الدراسيه رهيبه وضغط العيله رهيب ناس اهلك خايفين عليك من التدين والالتزام و- وانت شاب وتمشي في الجامعه تبص للمتبرجات و... و- ومش عارف اعمل ايه وعندي احلام دراسيه وفي نفس الوقت عايز الدين وعايز دعوه وع- ومش عارف اعمل ايه والواحد كان في حاله ضغط رهيبه قصه يوسف سوره يوسف ربنا انقذني بيها ربنا يسر يا رب سلسله كده في سوره يوسف باذن الله سبحانه وتعالى يعني القصه دي جوه قلبي فيها ما لا يعلمه الا الله فكنت قاعد ابص كده وانا في الابتلاء ده اقول ياه لولا لولا ساقي الملك قابل الملك ما كانش عرفه ان في واحد اسمه يوسف اصلا بيعرف في اول الرؤى قال له طب ما لولا يوسف دخل السجن ما كانش قابل ساقي الملك اصلا قال له طب ما لولا يوسف اتعرض للظلم من امرأة العزيز ما كانش دخل السجن اصلا طب ما لولا يوسف ما تيجي نعمل فيدباك اكتر بقى طب ما لولا يوسف عليه الصلاة والسلام اصلا ما كانش اترمى في الجب ما كانش اصلا وصل لمصر ولا كان اتعرض للظلم ده طب ما لولا اخواته هم اللي ظلموه ورموه في الجب ما كانش كل ده حصل يعني الملك اللي وصل له يوسف لولا الظلم ده كله ما كانش وصل له كنت اقول سبحان الله يا رب ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بفتح الله انوار الدنيا والاخره ربنا الفتاح يا جماعه ربنا الفتاح انت ممكن تكون متلاك انك في غلق سيدنا يوسف في السجن سيدنا يوسف في الجب سيدنا يوسف في الظلم سيدنا يوسف في الأسف وسيدنا يوسف هو ده طريق الملك هو ده طريق الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه لسيدنا يوسف واعطاه لسيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام معنى جبار معنى عظيم او زي النبي عليه الصلاه والسلام في الطائف عليه الصلاه والسلام حبيب الله محمد الدنيا كلها مقفله في وشه اتطرد من مكه باب مكه اتقفل راح الطائف قفلوا الباب في وشه وخلوا الاطفال يقذفوه بالحجاره ابواب كلها اتقفلت في وشه وهو راجع وهو راجع وهو رايح يسلم على ايده مجموعة من الجن واقف يصلي والدنيا كلها الابواب مقفولة يسلم وإذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين اتفتح للنبي عليه الصلاة والسلام في عالم الجن دعاة جدد وعداس العراقي دولة جديدة واحد من دولة جديدة خالص من نينوى في العراق تاني اكبر محافظة في العراق بلد سيدنا يوز- آه، يونس بن متى عليه الصلاة والسلام اسلم يبقى دي البشر وادي الجن وملك الجبال ينزل له وادي الملائكة يبقى ملائكة وجن وانس يعني جميع انواع العوالم ربنا هداها على ايديه في هذه الرحلة اللي كل الابواب مقفولة فيها ما تقولش ان انت مقفول عليك انت ممكن تكون في قمة الفتح وانت مش عارف يعني عايز اقول ايه في النهاية عايز اقول حزنك وهم خوفك وهم قلقك وهم كل اللي انت خايف منه وهم كل اللي انت خايف منه 99% وتسعة من عشرة منه مش هيحصل اصلا انت خايف من اوهام انت بيتحكم في حياتك اوهام انت مسجون جوه قلق وجوه مخاوف كلها اوهام مفيش حاجة منها تحصل ولا حاجة منها حصلت قبل كده خايف ليه وقلقان ليه ممكن تكون في فتح كبير قوي وانت متهيأ لك انك انت في غلق اختم بالكلمة اللي بدأت بيها اوعى ربنا يفتح لك الابواب بايديه وانت تقفلها على نفسك بايديك بذنوبك بغفلتك بكسلك اوعى نسال الله سبحانه وتعالى الفتاح اللهم افتح لنا ابواب الرزق اللهم افتح لنا ابواب فضلك اللهم افتح لنا ابواب هداك اللهم افتح لنا ابواب نورك وبركتك اللهم افتح لنا ابواب نصرك وكرمك اللهم افتح لنا ابواب لطفك وودك اللهم افتح لنا ابواب برك واحسانك اللهم يا فتاح افتح علينا بكل خير واغلق عنا كل باب شر يا رب اللهم افتح علينا بالتوبه والمغفره يا اكرم الاكرمين اللهم افتح لنا من عندك فتحا مبينا يا رب في ديننا ودنيانا يا رب اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير أسماؤه الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرار فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلى